السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا اللهم صل على طبيب القلوب اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ثم أما بعد انا عايزك تتخيل معايا من اول لحظه الليله عايزك تتخيلي معايا من اول لحظه انك انت جالك مشوار في بلد تانية هتسافر بلد تانية المشوار بتاعك في برج في الدور العشرين هتطلع الدور العشرين وفي اسانسير البرج مليان اعمال تجاريه وشركات فانت رايح حامل هم قال له طب انا الوقت يبقى الاسانسير عطله وهتعطل فيه وهيبقى زحمه وهطلع السلم ولا مش هطلع السلم تخيل انك انت رحت لقيت الاسانسير فاضي الحمد لله هطلع الدور العشرين على طول مفيش حاجه هتعطلني تخيل بعد ما سافرت ورحت وركبت الاسانسير وانت طالع ظبطته على الدور العشرين وانت طالع عند الدور الخمستاشر الاسانسير عطل في وش حيطه عطل في وش حيطه يعني حتى مش في وش باب يعني حتى ما تعرفش تخبط على الباب او تستغيث بحد فبدات تحس انك انت متوتر وانك مرعوب افرض الاسانسير وقع بيا افرض حصل حاجه بدات تحس ان الهواء بيخلص ان الدنيا حر انك انت متوتر ان ايديك بترتعش طب ده الوقت بيعدي مفيش حد بينجدني مفيش حد حس بيا مفيش حد حس ان في واحد محبوس في الاسانسير بدات تتوتر اكتر وبدات ايديك ترتعش اكتر وقلبك نبضاته تزيد وبدات اعصابك ترتجف وبعد كده وانت في موقف العصيب ده وحاسس ان الهواء بيخلص من حواليك افتكرت ياه الحمد لله الحمد لله اخيرا ده انا معايا محمول معايا محمول هتصل باللي انا كنت طالع ليه وطلعت المحمول وايديك بترتعش ومسكته وبدات تضرب الرقم بتاعه وايديك بترتعش حطيت بعد ما ضربت الرقم بتاعه حطيته على ودانك سمعت عفوا لقد نفذ رصيدكم تعمل ايه تعملي ايه لو انت في الموقف ده تعمل ايه لو الموقف ده انت اتحطيت فيه الموقف ده يا اخوانا احنا الوقت ممكن اعصابنا تشدت معاه بس الموقف ده في الدنيا ما بالك لو الموقف ده في الاخره يعني ايه في الاخره هو ممكن يحصل في الاخره اقرا معايا الايه اللي في سوره التحريم قول الله سبحانه وتعالى يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا يعني ايه يا اخوانا الناس دي جت تعدي من على الصراط فنور اعمالها ما كفاش ان هو ينور الصراط كله فجزء من الصراط نور وجزء فضل ضلمه طب وبعدين ده انا لو عديت كده ووقفت في نص الصراط لان الباقي ضلمه بعد كده هيحصل ايه لا يمكن هخط خطوه جهنم هيطلع منها لسانها يبتلعني يا رب يا رب تمم ليا نوري على الصراط يا رب كمل لي الطريق نوري يا رب واغفر لي الذنوب اللي منعاني تعمل ايه لو انت في الموقف ده وخدوا بالكم يا جماعه الموقف ده مش بسيط اوعوا تحسبوا ان الموقف ده زي ما بنسمعه كده ربنا اتمم لنا نورنا ده واحد مصيره كله معلق بدعوه انت ممكن ترفع ايدك الوقت وتقول يا رب او تقول يا رب بس ما انتش حاسس ان مصيرك للابد معلق بالدعوه ده اهي الناس دي وهي بتدعي دي مصيرها معلق بالدعوه دي لو ما استجبتش خلاص تخيل وهو شايف شفير جهنم جهنم قدامه وشايف الناس بتسقط في جهنم قدامه وشايف قدام عينه واحد وهو ماشي على الصراط رجليه وقعت مست سكر بس مست النار عارف اللي بيمس النار بيحصل له ايه ان المجرمين في ضلال وسعر ليه عشان ذوقوا مس سقر عشان اتمست يعني ايه سعر يعني جنون لقيت واحد رجليه بس مست النار اصيب بالجنون اتجنن وهو على الصراط ولقيت واحد اتغمس غمسه في النار وطلع سمعته بيهتف ما ذقت نعيما قط ما ذقت نعيما قط والله ما ذقت نعيما قط ده ايه ده ده واحد كان انعم واحد في الدنيا اتغمس غمسه في النار فقد الذاكره ونسى كل نعيم داقه ولقيت اقل اهل النار عذاب واحد رجليه بس اللي مغموسه في النار وباقي جسمه طالع انت شايفه بعينيك كما في صحيح كما في فتح الباري بيسيل دماغه من الغليان على وجهه نتيجه النار اللي بتمس رجليه والعياذ بالله وانت في الموقف ده وشايف اللي بيتسحب على وجهه الى النار واللي بيتاخد من لسان لهب شايف المنظر ده كله ولقيت ان نور اعمالك ما كفاش غير نص الصراط بس فبتقول ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا تخيل لو ساعتها اتقال لك عفوا لقد نفذ رصيدكم رصيدك خلص ما عادش عندك رصيد يكمل النور بتاع الطريق تعمل ايه ساعتها تعمل ايه لو رصيدك خلص منك على الصراط تعمل ايه لو رصيدك خلص منك على الميزان على الميزان ازاي رصيد حسناتي يا اخوانا يا اخوانا درس الليله مقصده ان احنا ننتبه لحقيقه في غايه الخطوره في غايه الخطوره والله العظيم ان يوم القيامه موضوع كبير جدا يوم القيامه احنا احنا قدامنا محطات لجان لجان تفتيش لجان امتحانات عندك لجنه امتحان فور نزولك القبر من ملكين شديدان هينتهرانك وعندك لجنه امتحان تانية في القبر هتتحاسب على كل عمل عملته وعندك لجنه امتحان تانية على الميزان وعندك لجنه امتحان على الصراط وعندك لجنه امتحان في العرض على الله وعندك لجنه امتحان على القنطره تخيل انت محتاج رصيد قد ايه عشان تعدي من كل اللجان دي الطالب اللي هيمتحن امتحانات كتير جدا محتاج رصيد مذاكره قد ايه عشان يعدي انت محتاج رصيد حسنات قد ايه لو رصيد الحسنات بتاعك خلص عند الموت ما كفاش انك تنجو من الم الموت لو رصيد الحسنات بتاعك خلص في القبر ما كفاش انك انت تنجي من عذاب القبر ما كفاش لما لقيت العذاب بيحتوشك من بين ايديك او عن يمينك او عن شمالك فبتستغيثي بالله اتقال لك عفوا لقد نفذ رصيدكم رصيدك الحالي لا يكفي لا يكفي لسترك عن النار في القبر رصيدك الحالي لا يكفي لسترك عن النار ساعه العبور على الصراط ماذا لو نفذ رصيدك على الميزان يعني ايه يعني الميزان اهو قدامك اهو تخيلي تخيلي انت واقفه دلوقتي بتتوزني انت واقفه قدام ربنا انت واقفه قدام ربنا كما خلقتي وكما ولدتي وواقفه واعمالك بتتوزن حسنه في كفه الحسنات هتتحط هتتحط قلبك هيتخلع معاها اتحطت الحمد لله طبت كفه الحسنات بعد كده سيئه لا مش ممكن يا اخوانا السيئه ديت يا جماعه يا جماعه السيئه احنا بنشوفها في الدنيا ما بيحصل لناش حاجه يعني عادي يعني انا عرفت ان ليا سيئه في الدنيا هقول استغفر الله هقول تبت الى الله هقوم اتوضى واصلي ركعتين توبه انما في الاخره في مشكله في غايه الخطوره ان ما فيش كلمه استغفر الله ان ما فيش كلمه تبت اليك يا رب ممنوع باب التوبه اتقفل ما فيش حاجه اسمها توبه ما عادش في حاجه اسمها استغفار ما عادش في حاجه اسمها كفر عنا سيئاتنا ما عادش يا اخوانا ربنا يعافينا ففي الدنيا لما هتشوف ذنوبك هتقول ايه استغفر الله انما في الاخره لما هتشوف ذنوبك يا ويلتها مفيش كلمه تانية لما الواحد يشوف ذنوبه في الدار الاخره غير الكلمه ده ايه لو نفذ الرصيد بتاعنا يا اخوانا هنعمل ايه مصنع للحديد والصلب انفجر مره من المرات في احدى المدن في جمهوريه مصر العربيه فافران الحديد دي افران رهيبه افران فوق ما نتخيل يعني الحديد بيتصهر بيبقى عامل زي زي الحمم اللي طالعه من البراكين كده تخيلوا درجه الحراره الرهيبه انفجر والحمم سالت اللي كان بيقع مش كان بيتحرق مش كان بيموت ده كان بيتبخر كان بيسيح اللي وصلوا المستشفى من المصنع كله 18 واحد اول ما وصلوا 12 واحد ماتوا اللي فضل ستة بيقول اللي في المستشفى ان ليلتها ما فيش حد في المستشفى عارف ينام من الصراخ الرهيب بتاعهم الصراخ الاليم وكل ده جزء من 70 جزء من نار الاخره لو في ساعه العرض على النار ساعه العرض على النار متخيلين العرض على النار اللي بيقادوا الى النار بيقاد ازاي بيقاد مغلول مغلول يعني كده لا ده كده يعني مقيد مغلول يعني كده مغلول يعني الايدين مربوطه في الرقبه ومقاد الى النار والنار ابوابها بتتفتح ويلقى فوق توصل تاني تتفتح يلقى فوق توصل تاني منظر ال ال الوصد بتاعها والقفل بتاعها هي بتتقفل ليه معنى ان النار بتتقفل ايه معناها ثلاث حاجات ايه هما اول حاجه ان الحراره جوه مش ثابته ولا بتقل ده في زياده مستمره في زياده متصاعده مستمره ما بتقلش عذابا صاعده طب والحاجه الثانيه الحاجه الثانيه ان ده سجن سجن محبوسين فيه والعياذ بالله طب والحاجه الثالثه ان مفيش هواء بيدخل مفيش شبابيك مفيش تجديد هواء مفيش نفس امال بيتنفسوا ايه نار لما بيجوا يتنفسوا يشموا بانوفهم الهواء يدخل نار في رئتهم والعياذ بالله مكان هذا الهواء ماذا لو نفذ رصيدك ساعه العرض على النار ما كفاش ما كفاش انك انت تحجب على النار ماذا لو نفذ رصيدك على الميزان وانت الحسنه بتتحط في كفه الحسنات الحمد لله السيئه بتتحط في كفه السيئات يا اتعدلت تاني بعد كده حسنه حسنه ايوه ده كان بالظبط بق ميه بارد في وسط الحر حسنه اتحطت الحمد لله بعد كده سيئه سيئه اتحطت حسنة سيئة حسنة سيئة وقلبك بيتخلع مع كل طلعة ميزان ونزلته وفجأة ما عادش فيه حسنات سيئه سيئه سيئه سيئه ايه فين فين الحسنات لقد نفذ رصيدكم ليه نفذ ليه لان كنت في فتره من الفترات التزمت بالحجاب الشرعي والتزمت بالعفاف والتزمت بالطاعه فالتوبه بتاعتك في الفتره دي عد- عدلت السيئات اللي فاتت وبعدها حصل انتكاس بعدها انتكست وسبت الطريق فما عادش في حسنات بتعادل السيئات فبقت سيئه سيئه سيئه عفوا لقد نفذ رصيدكم نفذ ازاي ازاي يا اخوانا احنا لازم نحصل في الدنيا رصيد يكفي ان احنا نعدي من كل اللي مستنينا انا النهارده وانا جاي في الطريق جاي في الطريق للقاهره والله العظيم يا اخوانا كان احد احد اخواني اخ ربنا يبارك فيه ربنا رب يعني احد اخواني وكان اخ في جامعه 6 اكتوبر هنا والاخ ده كان اخ مجتهد جدا في طلب العلم يعني و و وكان يعني هو من محافظه تانية وقال انا بلدنا ما فيش فيها دعوه انا عايز اطلب علم هنا في القاهره عشان لما ارجع بلدنا انشئ دعوه فيها واهدي الناس وربنا يشرح الصدور على ايديا وفضل يطلب هنا العلم مع الكليه بتاعته لما جم اتخرجوا في حفله التخرج عملوا في الكليه آه، حفله اغاني عشان الطلبه فصمم انه يعمل حفله للدعاه للدعاء عشان يجيب الدفعه وبذل مجهود رهيب عشان يعمل الحفله الدينيه ده ايه بذل مجهود كان فعلا الواحد منبهر بالمجهود اللي هو بيبذله والجري اللي بيجريه عشان يكافح ويعمل الحفله ده ايه وعملها فعلا سبحان الله العظيم وانا جاي النهارده في الطريق لقيت واحد بيتصل بيا بيقول لي الاخ فلان قلت له اه ماله قال لي مات قلت له ايه مات ازاي فلان فلان اللي كان مال الدنيا حركه فلان اللي كان بيطلب علم فك- فلان اللي كان بيدعو الى الله فلان اللي كان بيجري في الدعوه ازاي مات ازاي سبحان الله العظيم سبحانك يا رب في لحظه يا جماعه في لحظه لحظه لابد منها بينتهي كل حاجه وهتلاقي نفسك بين ايدين ربنا وهتلاقي نفسك بين ايدين الملكين تحت التراب وهيبقى ساعتها القضيه قضيه رصيد رصيدك قد ايه رصيدك قد ايه يا جماعه هدف الدرس ده ان احنا نفوق ان احنا لازم نيجي يوم القيامه معانا رصيد يكفي ان احنا نعدي كل محطات التفتيش ده ايه محطات التفتيش ما انت ماشيه الوقت في الدنيا ماشيه وراك بعربيه الحياه عربيه الدنيا في لحظه هتلاقي ناس ملائكه لابسه ابيض وموقفه العربيه ايه انزلي ليه خلاص خلاص ايه يلا انزلي عشان التفتيش محطه التفتيش النهائيه محطه الحساب بدايه الحساب رصيدك قد ايه انا عايزك تيجي يوم القيامه مليارديره حسنات انا عايزك تيجي يوم القيامه ملياردير ملياردير يعني ايه ملياردير يعني تيجي يوم القيامه تعدي كل الحواجز دي عندك رصيد يكفي بفضل الله تعدي تعدي تيجي في الجنه في الاخر تبص على قصر مهيب كده في الفردوس انا عايز القصر ده ده غالي قوي ده ب 200 مليون حسنه معايا الحمد لله معايا بفضل الله ده انا عشت طول عمري حصل حسنات مع ده انا ملياردير اللهم لك الحمد واليخت الجميل ده اللي على نهر الكوثر لا لا لا ده بربع مليار حسنه معايا الحمد لله معايا والفيلا الجميله ده إيه؟ اه لا ده دي ب 150 مليون حسنه معايا الحمد لله انما التاني اللي معهوش مفلس مفلس مفلس يا جماعه الرسول عليه السلام قال اتدرون من المفلس مين اللي مف... مين اللي اشهر افلاسه اشهار افلاس يوم القيامه اخطر حديث في يوم القيامه حديث اشهار الافلاس تا- انتوا عارفين ايه الفرق بين الفقير والمفلس الفقير ده اللي هو معهوش اصلا المفلس ده اللي كان مليونير وبعد كده جاله جائحه نسفت الرصيد بتاعه ضيعت الرصيد بتاعه فيشهر افلاسه تخيل واحد مليونير وفي يوم اشهر افلاسه في نفس اليوم اكتشف ان عنده سرطان ومحتاج يتعالج بره بملايين يعمل ايه مصيبه مصيبه بتزود المصيبه دي بتزود المصيبه دي تخيل على القنطره بعد العبور من على الصراط لما تيجي تعدي ومعاك حسنات الحمد لله لسه معايا رصيد عشان ادخل بيه الجنه تلاقي واحد مستنيك تعال هات حسناتك ليه انت مشيت مع اختي ايام ما كنت في الجامعه وانت هات حسناتك ايه انت مين انت كمان انا اخوها ده ده ابوها انما انا ابوها انما ده كان اخوها وتلاقي واحد ثالث حسنات انت عايز ايه انا كنت مدرس خدت عندي في ثانويه ما ادتنيش الفلوس بتاعتي وتلاقي واحد تاني حسنات ايه ده انا اخوك اللي كلت ورثي وانا اليتيم اللي كلت ورثي وانا اللي شتمتني وانا اللي اختبتني وانا اللي كلمت كلمه في عرضي وانا اللي مره اتريقت عليا من ظهري وانا وانا وانا وانا وانا رصيد خلص رصيد كله انتهى يا رب يا رب تلاقي نفسك بتتجرجر تاني بعد ما عديت من على الصراط بتتجرجر للنار تاني يا رب يا رب عفوا لقد نفذ رصيدكم الرصيد خلص كلمة قاسية قوي يا جماعة ده احنا في الدنيا يا شباب في الدنيا لما بيكون ال ال ال ال عايز اتصل بواحد صاحبي في مكالمه عاديه والاقي عفوا لقد نفذ رصيدكم بحس اني مخنوق امال يوم القيامه انا هعمل ايه؟ اصل مش هتقال عفوا عفوا ده ايه؟ ده دي كلمه دارجه على لساننا عفوا ده بتاع ايه؟ ولا هيتقال رصيدكم لانها كلمه احترام نفذ رصيدك خلاص الموضوع انتهى لو نفذ رصيدنا هنعمل ايه يا اخوانا؟ لو اشهر افلاسنا على القنطره هنعمل ايه؟ ما بين الجنه والنار وناس تانية بقى يوم القيامه تيجي ربنا يعافينا يا رب ربنا يعافينا يؤتى بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء جبال حسنات ده كانوا ايه ده كانوا دعاة دول ولا ايه كانوا إيه كانوا ايه دول يعني ده, ده, ده مين دول جبال اتحطت في كفه ال- ال- الحسنات على الميزان الحمد لله ده انا كده معدي من بدري ده انا داخل الفردوس الاعلى داخل وفجاه فيجعلها الله هباء منثورا يعني ايه عفوا لقد نسف رصيدكم اتنسفت اتنسفت ليه انهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها كانوا قدام الناس عاملين ملتزمين عامله ملتزمه قدام الناس عامل ملتزم قدام الناس ولكن من ورا الناس الله اعلم كان بيعمل ايه وكان مخبي في اوضته ايه وكان لما بيقفل على نفسه الباب بيتفرج على قنوات ولا مواقع شكلها ايه ولما كان الله اعلم كان بيعمل ايه في السر بينه وبين ربنا كانت بتعمل ايه في السر بينها وبين ربنا عفوا لقد نسف رصيدكم هنعمل ايه يا اخوانا لو على الصراط اتقال لك رصيدك خلص مفيش نور مفيش نور ازاي مفيش نور مفيش رصيد لو على القنطره مفيش رصيد خلاص ارجع ارجع ازاي بعد ما شفت الجنه ارجع لو في القبر هتتعذب ليه مفيش رصيد مفيش رصيد يحصلك لو ساعه العرض على الله مفيش رصيد عن يمينك النار وعن شمالك النار وبين ايديك النار هتترمى هتترمى ازاي انا ما اقدرش استحمل مفيش رصيد انت عارف يعني ايه تعرض تنظر عن يمينك فلا ترى الا النار شمالك النار بين ايديك النار انت عارف يعني ايه انت متخيل متخيل لو واحد على راس جبل بيطل على محيط وحطينا حته خشبه متعلقه على راس الجبل طالعه بره راس الجبل وهو وقف على الخشبه دي بيتعلق عن يمينه ميه وشماله ميه وبين ايديه ميه اهي المحيط ده بقى بقى نار بزقه واحده بذنب واحد كل حاجه انتهت الرصيد يا اخوانا رصيدك قد ايه رصيدك قد ايه انت شحنت قد ايه شحنت قد ايه النهارده انت شحنت قد ايه ليله امبارح اصل الشحن ده خدوا بالكم الشحن ده بيزيد بسرعه قوي ده انت ممكن في نص ساعه تشحني رصيد يخليكي تاخدي بيت في الجنه تصلي 12 ركعه سنه ده انت ممكن في ساعه واحده تصلي صلاه التسابيح تشحن رصيد تاخد بيه روضه كامله من رياض الجنه ده احنا يا اخوانا شحن رصيد مع ربنا سهل قوي قوي والله العظيم هنندم يا جماعه هنندم على كل ساعه مرت علينا ما شحناش فيها رصيد هنندم على كل ساعه استنفذنا رصيدها فيها في المعاصي هتندمي هتندمي والله العظيم هتندمي يا اختي اللي شايله شوال مثقوب حوالين ظهرك وقاعده تجمع حسنات والرصيد ينزل من الثقب بتاع الشوال حسنات الحجاب تنزل من الثقب بتاع المكياج اللي انت حطاه يا جماعه يا جماعه عايزين نحافظ على الرصيد بتاعنا درس الليله عفوا لقد نفذ رصيدكم درس الليله مقصده ازاي نحافظ على الرصيد لما فت... لما عرفت على صاحبي الاخ اللي مات النهارده افتكرت افتكرت الاخ الشاب اللي كان بيشرب مخدرات وهو رايح من محطه مشهوره قوي في القاهره بيعدي الرصيف عشان يجيب المخدرات فالكاب بتاعه وقع نزل يجيب الكاب ما طلعش العربيه جت خلاص دهسته انتهت كل حاجه انتهت كل حاجه في لحظه لقى نفسه قدام ربنا في لحظه رصيدك فين افتكرت ساعتها افتكرت ساعتها الشاب اللي من القاهره برضه اللي كان عنده 25 سنه الله يرحمه اللي كان بيصوم صيام داوود يوم ويوم اللي كان حافظ القران وبيحفظ القران حياته صيام وقران وفجاه مات وهو عنده 25 سنه واحد شاف له رؤيه فبيقول له انت في الرؤيه بيقول له انت مش زعلان انك مت وانت شاب مش زعلان انك مت وانت صغير قال له احزن ازاي وانا بفطر واتغدى واتعشى مع سيدنا عثمان بن عفان سبحان الله العظيم سبحان الملك الكريم رصيد رصيد يكفي انه يرفعك في الجنه رصيد يكفي انه يرفعك في الجنه انا عايز اكلمكم الليله يا جماعه انا عايز اكلمكم يا شباب عن الرصيد نحصله ازاي انا عايز اكلمكم عن اللي احنا محتاجين نحصل رصيده عشان رصيدنا عشانه انا عايز اكلمكم عن مواقف اقتربت الساعه فيها انتوا سمعتوا سمعتوا اللي ربنا قاله اللي ربنا مش انا مش الشيخ فلان ربنا الملك اللي الملك قاله في اول سوره الحج يا ايها الناس اتقوا ربكم خاف مني خاف مني اتقوني ليه يا رب ان زلزله الساعه شيء عظيم شيء عظيم ازاي يا رب ده انت يا رب عظيم لما تقول على حاجه عظيمه يبقى لابد انها عظيم قوي عظيم ازاي يا رب اوصفها لنا لا ما يتوصفش انا هوصف انا هوصف لكم حال اللي شافه مش هوصف لكم هو انا هوصف لكم اللي شافه حصل له ايه بس وشوفوا انتوا يبقى هو ايه يوم ترونها تذهل تذهل ذهول ذهول اولها كده ذهول يصابوا بالذهول تذهل ايه اللي ممكن يصيب الانسان بالذهول تلاقي الناس كلها مليارات مذهوله تذهل كل مرضعه عما ارضعت يعني تبقى شايله ضناها على صدرها بترضعه واول ما تشوف احوال القيامه ترمي بناه لا حد ده ده ابن ولا ده خشبه ولا ده محمول ولا ده ايه ولا ده حاجه مش داريه بحاجه تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها يعني ايه يعني كل الحوامل على وجه الارض يحصل لهم اجهاض يعني ايه يعني يا اخوانا يوم القيامه مش قضيه رعب وقلق بس ده انت كل عضو من جوارحك هيتاثر بيوم القيامه تاثر جسدي القلوب بلغت القلوب الحناجر القلوب هتضرب في الحنجره من شده الذعر والفزع الشعر يوما يجعل الولدان شيبه انا قعدت افكر النهارده هو ايه اللي ممكن يخلي شعر الانسان يشيب انا لو شفت زلزال شعري مش هيشيب ما مصر جالها زلزالين وما شبناش لو شفت بركان شعرنا مش هيشيب ده الناس اللي بتتحرق في البراكين برضه شعرها ما بيشيبش انا عايز أخي... اخلينا نفهم يا اخوانا ايه اللي ممكن يخلي الشعر يشيب ربنا بيوصف لنا اللي شاف حصل له ايه عشان نتخيل المنظر ده هيبقى ايه محتاج رصيد قد ايه ده وتضع كل ذات حمل حملها الستات تجهض لا ده كل الاناث في جميع الكائنات انسان وحيوانات بيحصل لها اجهاض الحيوانات كمان وترى الناس سكارى الناس عقلها تاه الناس عادت بتخبط في بعض ما عادوش داريين وما هم بسكارى امال ايه يا رب ولكن عذاب الله شديد ما قدروش يستحملوا مسه واحده من العذاب ولا حتى رؤيه العذاب محتاجين رصيد قد ايه محتاجه رصيد قد ايه فوقي معايا انتبهي معايا استيقظي معايا استيقظوا معانا يا جماعه يا جماعه احنا اسمائنا عاملين زي ناس عندها ال عندها ال الكهرباء بتسحبها وهيجي محصل الكهرباء اخر الشهر ياخد منها طب ما ممكن ما يعرفش بيتي ما ممكن يتوه لا يا حبيبي ده انت اسمك بالكامل وتفاصيل عنوانك وكل تفاصيلك موجوده في المصلحه هناك وفي لحظه هيدوها الواحد محصل يجي ياخد منك انت اسمك بالكامل وعنوانك وتفاصيل عمرك وعمرك موجوده مع طائفه من الملائكه الله اعلم هي ملائكه الرحمه ولا ملائكه العذاب هتتسلم تفاصيلك بالكامل وتفاصيلك بالكامل وفي اللحظه المحدده هتنزل تاخدك وتاخدك يعني يا اخوانا احنا الموضوع ما فيش فيه مجال ان هو يروح او يجي الموضوع منتهى يا جماعه ان يوم الفصل كان ميقاتا يعني ايه ميقاتا يا رب stopwatch stopwatch الكون كله مظبوط عليه عند ساعه الصفر كل الكون بيتقلب الكون كله في لحظه واحده بيوصل لساعه الصفر وبيتقلب يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا افواج قد ايه يعني مليارات مليارات طالعه من تحت التراب مليارات طب والمليارات دي مين اللي هيحاسبها ومين اللي هيسيطر عليها ومين اللي هينظمها يوم القيامه شوف بقى وفتحت السماء فكانت ابوابا تخيل السماء كده بصي للسماء كده الليله كل دي هتبقى ابواب هينزل منها ايه مليارات المليارات من الملائكه تخيلي المنظر معايا بقى مليارات البشر طالعين من تحت ومليارات المليارات من الملكه نازله من فوق كل ملك عارف مين فيكم مسؤوليته كل ملك عارف هو يروح فين دول ملائكه الصراط ودول ملائكه الميزان ودول ملائكه العرض على الله ودول السبعين ألف اللي هيقفوا لو ربنا قال خذوه فغلوه يبتدروا اللي ربنا قال عليه خذوه ودول ملائكة الحوض اللي هيساعدوا النبي في سقاء المؤمنين عليه الصلاة والسلام ودول ودول ودول انتوا متخيلين يا اخوانا متخيلين الموضوع شكله ايه متخيلين الامر شكله ايه الامر محتاج رصيد قد ايه محتاجين رصيد قد ايه عشان ننجو من محطات التفتيش ده كلها النار هو بلال لما اتكوى بالنار على ظهره صبر ليه لانه كان عارف ان في نار تانية ما يقدرش يصبر عليها فهو صبر على دي عشان يصبر عشان ينجو من دي هو خباب لما كانت ام انمار تجيب السيف تسخنه لحد ما يحمر وتحطه على راسه يطلع دخان ويسقط مغشيا عليه صبر ليه لان كان في نار تاني عارف تانية عارف انه ما يقدرش يصبر عليها عارف كده فصبر على دي عشان يبقى معاه رصيد ينجو بيه من دي هو عمر بن الخطاب لما قال لو كل الناس داخله الجنه الا واحد داخل النار اخاف ان ابقى انا هو خاف ليه لان النار ما ينفعش ان يتحط احتمال واحد في المليار انك انت تدخلها خدي بالك خد بالك يا حبيب قلبي خدوا بالكم يا جماعه خد بالك يا والدي النار ما ينفعش انك تسيب احتمال واحد في المليار انك تبقى من اهلها ما ينفعش عارفين انا ممكن ادخل الامتحان مذاكر شويه وسايب شويه ففي احتمال ان انا ما انجحش في احتمال ان أنا ما اجيبش تقدير في احتمال ان أنا اسقط انما النار لا يا جماعه ما ينفعش ما ينفعش تسيب احتمال ولا واحد في المليار انك تسقطي لازم نخلص الموضوع من هنا لازم نشحن الرصيد من هنا ما نجيش نتذل يوم القيامه حديث الحسنه اليتيمه حديث اللي لما اتوزنت اعماله على الميزان لان سيئاته ازيد من حسناته بسيئه واحده سيئة يعني مليون سيئة واحد ومليون حسنة هيدخل النار على سيئة عشان تخيلي عشان رصيد سيئة واحدة زايد عشان رصيد الحسنات ناقص حسنة واحدة بس محتاج حسنة وينجو من النار حسنة هو ده بقى اللي لما هيلف يوم القيامة ويقول حسنة لله هيتشق قلبه وهو بيقولها يلف يوم القيامة بجنون بجنون طول ال 50000 سنه يدور في ارض المحشر كلها على واحد يديله حسنه حسنه وبعد ما يلف وتطلع روحه يلاقي في الاخر واحد معهوش غير حسنه واحده بس يعني الراجل ده ما صلاش ده هو مره مشى جنب الجامع يوم الجمعه كده فلقى الامام بيقول للناس صلوا على الحبيب لا قال عليه الصلاه والسلام بس كده فالراجل اللي معاه حسنه واحده قال له بص انا حسنتي دي ما تدخلنيش الجنه لا يمكن اتعمل لي حاجه وانت محتاجه تدخل الجنه خد يا عم الحسنه بتاعتي انا كده كده داخل النار والعياذ بالله وانت تنجو فقال الله سبحانه وتعالى لست اكرم بعبدي مني خذ بيد اخيك وادخل الجنه الله اكبر انت بتقول الحديث ده ليه انا بقوله عشان اقول لك ذل حسنه واحده ناقصه في الرصيد عشان اقول لك حسنه واحده هتفرق معاك قد ايه عشان اقول لك قيام الليله دي ممكن يفرق معاك يوم القيامه قد ايه عشان اقول لك قرايه قران قرايه صفحه قران في اليوم قرايه صفحتين قران في اليوم اذكار الصباح والمساء تكبيره الاحرام غض البصر السماع لدرس ديني القعده في الجامع من المغرب للعشاء صلاه السنن الراتب اي حاجه يا جماعه يا جماعه احنا كل واحد فينا شايل شوال وبيجري بيعبي رصيد على قد ما يقدر يا شباب يا جماعه لو الحكومه علقت في صدر كل واحد مننا كاسيت بيسجل عليه كل كلامه كل كلمة سبحان الله بجنيه الحمد لله بجنيه الله أكبر بجنيه لا إله إلا الله بجنيه وآخر اليوم الكاسيتات بتتلم ويتعمل إحصاء وكل واحد ياخد هنعمل إيه حد مننا هيبطل حد مننا هيبطل شحن للرصيد يا اخوانا اشحنوا يا اخوانا استثمروا كل ساعه من اعماركم في الشحن للرصيد يا جماعه اهوال يوم القيامه فوق تخيلنا وتصورنا شوفوا ربنا قال ايه في سوره القمر وصف يوم القيامه بست اوصاف ما ينفعش ما ينفعش بعدهم ان احنا ننام ما ينفعش بعدهم انك تنام الليله ما ينفعش بعدهم انك ما تاخدش قرار انك تتوب لله توبه نصوحه الليله ما ينفعش بعدهم ان حياتنا ما تتغيرش ربنا بيقول فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر نكر ده اول وصف خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ايه الست اوصاف دول هذا يوم يدعو الداعي الى شيء نكر يعني ايه نكر نكر يعني شيء فظيع يعني شيء ما يحتملش يعني شيء ايه ده انت عارف لما تبص لحاجه ايه ده انا عمري ما شفت في عمري في حياتي حاجه زي دي انا عمري ما تخيلت حاجه زي دي انا النكر ضد المعروف حاجه مش معروفه حاجه مش معهوده حاجه مش متخيله حاجه فوق التخيل والتصور شيء النكر شيء فظيع شيء بشع شيء مرعب شيء بيبث الرعب في النفوس شيء بيخلي الانسان عايز يهرب باي طريقه يهرب من اي مكان مهطعين يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشعا ابصارهم خشعا ابصارهم يعني ايه البصر الخاشع الخشوع هو تصدع ما قبل الانهيار هو ده الخشوع عشان كده انا خاشع قلبي يعني قلبي خلاص هيتفتت من الاحساس بجلالك يا رب عشان كده الخشوع ده خشوع البصر ان البصر هيتقطع من اللي هو شايفه من كتر المناظر اللي شايفينها العيون اتكسرت اتقطعت اتمزقت من شده اللي هي شايفاه تخيل اما العين تتمزق اما العين تبص برعب اما العين تتكسر اما العين حدتها تتكسر ما عادش قادر يبص مش قادر مش قادر يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث يعني ايه الاجداث الاجداث اللي هي القبور الضيقه قوي ضيقه ضيقه ليه اه ايوه مش ربنا بيقول فان له معيشه ضنكا اه هو يعني ايه ضنك ضنك في اللغه يعني ضيق شديد ضيق يعني ايه ضيق ضيق في ايه ضيق في الدنيا ضيق في الموت ضيق في القبر ضيق في القيامة ضيق في النار وعكس المؤمن ساعة في الدنيا ساعة في الموت ساعة في القبر ساعة في القيامة ساعة في النار ضيق في الدنيا حياته مخنوق مخنوق مكتئب مفيش مفيش بصيص امل كل حياته عقوبات معاصي لانه ما بيبطلش معاصي طب ودي عند الموت روحه بتخرج كانها بتخرج من ثقب ابره ازاي تخيل لو ثقب ابره لف حوالين رقبتك يا نهار ابيض ازاي ده يبقى احساس رهيب اهو ده احساس خروج الروح طب وفي القبر يضيق عليه القبر حتى تختلف اضلاعه والعياذ بالله لغايه ما لحمه وعظمه يتمزقوا طب ويوم القيامه يوم القيامه ده يوم الدق الرهيب لانه محاط بمليارات البشر هيموت والشمس فوقه مفيش مفيش ذره هواء فوقه من نار الشمس اللي السنه اللهب بتاعتها نص كيلو متر لوحدها والملائكه كمان محاصراه يا نهار ابيض وكمان العرق لجمه فمش عارف حتى يتنفس وكمان فوق كل ده تخيلوا يا اخوانا تخيلوا المنظر الرهيب دهوت ضيق رهيب يوم القيامه وضيق كمان في النار واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين تخيل زنزانه الساعه 5 اتحشر فيها 50 وزنزانه نار ارضها نار وجدرانها نار وحديدها نار وسقفها نار وهواها نار تخيل اتحشر فيها 50 واتفتح الباب هنخرج لا ده 50 تانيين داخلين لا مرحبا بهم لا حول ولا قوه الا بالله انما المؤمن بقى اللي معاه رصيد اللي معاه رصيد المؤمن يا جماعه المؤمن يا اخوانا المؤمن يا طلاب الاخره المؤمن يا يا يا, يا, يا ايقاظ القلوب يا ذوي البصائر يا اولي الالباب يا ايها الذين امنوا المؤمن يا جماعه ساعه في الدنيا ربنا شرح له صدره ومحبب الناس فيه ومبارك له في رزقه وناشر عليه من رحماته سبحانه وتعالى وموسع عليه وساعه عند الموت تخرج تسيل كما ايه ها كما تسيل القطره يعني ايه يعني لو الكوبايه دي ميلتها الميه تخرج بسهوله لا اه ليه لان الفتحه بتاعتها واسعه فالروح بتخرج من فتحه واسعه عكس اللي بيخرج من ثقب ابره طب وفي القبر يفسح له مد بصره وانا النهارده جاي مسافر بالنهار فقلت يعني ايه مد بصري فقلت اما ابص كده مد بصري يا نهار ابيض كل اللي هناك ده قدام ده مد البصر يا الهي ايه السعه دي يا رب ايه يا رب الرحمه دي يا رب ايه يا رب الرحمه اللي انت بتوسع بيها على عبادك الصالحين دي يا رب ويوم القيامه في ظل اضخم واوسع مخلوق في الكون كله اللي هو العرش يعني تخيل ساعه شكلها ايه وفي الجنه في جنات ونهر ولمن خاف مقام ربه جنتان ساعه بقى يعني ساعه لا توصف ساعه لا توصف يا جماعه مين يبيع انت بتبيع بايه انا عايز اسالك انا عايز اقف معاك وقفه انا عايز اقف معاك وقفه انا عايزك تقف الوقت مع نفسك انا عايز اسالك انت ايه اللي وصلك لكده انت ايه اللي وصلك لكده ايه اللي وصل شبابنا لكده يا جماعه ايه اللي وصل شبابنا ان الشاب ممكن يطلع رحله اسبوع كامل رحله اسبوع يعصي فيها ربنا وهو بيكسل ينزل يصلي الفجر اللي وصل شبابنا ان هو بيبص للعشرة بتوع اللعيبه في المنتخب كانهم العشرة المبشرين بالجنه وحارس المرمى ده حارس حمى الامه والمتفرجين دول المهاجرين والانصار اللي جايين ينصروا الامه واللي جاب جون ده اللي جاب نوبل للامه والحق ايه ده ايه يا اخوانا اللي وصلنا لكده اللي وصلنا ان مغني يتعرض عليه في قناه ثلاث سنين عقد ب 20 مليون دولار يقول لا مش كفايه على موهبتي والناس واقفه بطولتهم في طوابير العيش مش لاقيه تاكل اللي وصلنا يا اخوانا ان شاب من عن شاب مسلم مسلم يقول اسم سيدنا محمد بالكامل محمد بن علي بن ابي طالب ايه اللي وصلنا لكده يا شباب يا شباب يا شباب يا جماعه انتوا انتوا هتصدقوا مين هتسمعوا مين هتصدقوا هتصدقوا الدعاء اللي بيدلكم على الله ولا هتصدقوا اللي اللي, اللي بيعملوا لكم افلام واغاني وكليبات تودي في قاع جهنم بس هم يكسبوا فلوس في جيوبهم بس يا جماعه حبيب قلبي انت لو واقف في وش شريط قطر وناديتك وحذرتك وانت مش قادر تتحذر فجريت في الاخر زقيتك والقطر جاي عليك فبصيت لي كده انت ازاي تزقني كده ده انا بنجل حياتك ده انا بنقذ مصيرك ده انا من حبي ليك خايف عليك ده انا بنجدك ده ده زقه الرحمه ده ده شده الحب والرحمه والخوف عليك هو الشده دي كلها ليه خوف عليك حب ليك رأفه بيك حب انك انت تبقى احسن كمان من اللي الواحد فيه كمان وكمان يا اخوانا يا جماعه احنا عايزين عايزين نشوف اللي صلوا اللي تابوا اللي قاموا الليل اللي اجتهدوا في الدعوه اللي عملوا لدين الله اللي قلوبهم اتملت ايمان ويقين اللي بيسمعوا القران عيونهم بتنزل احسن منك في ايه احسن منك في ايه شباب يوم الجمعه طالع بدري على خطبه الجمعه من بدري عشان يلحق مكان في الصف الاول وشباب يوم الجمعه طالع على رحله الساعه 7 الصبح ولا 6 الصبح يوبق موبقات ومعاصي في كل مكان شباب ليله الخميس ليله الخميس يقول لك عيد ميلاد ابليس ولا اعوذ بالله يا عم ده ليله العمر وشباب ليله الخميس بيجري يتعلم تجويد ولا يحضر درس وعظ في الجامع بنات واقفه في الج- في الجامعه هتطير من الفرح عشان النقاب بتاعها كانها مسكت حته من سما بايديها وبنت عشان علاقه حب جديده ماشيه فرحانه بنات وشباب شباب واقفين يتب... واقفين مكسور وسطهم عشان معصيه عملوها من اسبوع عشان الفجر راح عليهم من شهر وشباب واقف يتباهى بالمنكرات بالمنكرات والكبائر اللي بيعملها شباب يا اخوانا شباب وشباب بنات وبنات انتوا اللي التزموا احسن منك في ايه اللي تابعوا احسن منك في ايه اللي عرفوا ربنا احسن مننا في ايه يا اخوانا هتقول لي مش قادر اوعى تقول مش قادر افتح لي قلبك يا حبيب قلبي افتحي لي قلبك افتحوا لي قلبكم يا جماعه انا هقف معاكم من النقطه اللي انتوا عايزين نقف منها النقطه اللي انت عايز تبدا منها هبدا معاك منها انت مش قادر والله هتقدر خد قرار يا حبيب قلبي ينقذ مصيرك خد قرار ينقذ اخرتك خد بالك مش هتقدر ليه امال قدرت في رمضان تصوم 30 يوم ليه امال انت قدرت في رمضان تصلي التراويح ال 30 يوم ليه هتقدر والله يا جماعه والله العظيم هنقدر نبقى من الصديقين والشهداء كمان برحمه الله بس نقرب بس نقدم بس نقول عاوزينك يا رب قولي عاوزك يا رب قول عاوزك يا رب وشوف يا اخوانا احنا بنبيع ايه بايه انت بتبيعي جمال ده انت بتقول انا كان نفسي ابقى شبه الممثله فلانه هتبقى اجمل مليون مره بتبيع الجمال ده بايه بتبيع قباب اللؤلؤ على نهر الكوثر في ضيافه الرسول بايه بتبيعي قصر في الجنه من لؤلؤه مجوفه طولها في السماء 70 ذراع بايه بتبيع ولائم الجنه اللي ثمره الفاكهه الواحده فيها طعم 72 ثمره فاكهه بايه بتبيعوا ايه بايه يا اخوانا بتبيع حريه لو اطلت على الارض لانارت الارض من جمالها بايه بتبيعي املاكك وقصورك وملكك ونظرك لوجه الله في الاخره بايه بتبيع نعيم لا يوصف ولا يتخيل مختبئ وراء ثمن ابواب عظيمه من ابواب الجنات بايه انتوا بتبيعوا ايه بايه بتبيعوا ايه بايه بتشتروا ايه بايه بتقايضوا ايه بايه بتعادلوا ايه بايه تعدلوا ايه بايه يا اخوانا يا اخوانا عايزين نفوق لما بتفرج على فيلم عربي قديم انا ما اتفرجش على افلام طبعا يعني بس قصدي يعني معدي الاقي مشهد اقول يا رب سبحانك نفوق قبل ما نندم المخرج مات والممثله اللي كانت بطله ماتت والممثل اللي كان ياما هنا وياما هناك مات والكومبارس اللي واقفين يهووا عليهم ماتوا وال والمخرجين والمنتجين ماتوا وكل الممثلين ماتوا ويبقى وجه ربك وما كان لوجه ربك هيفضل لنا ايه هيفضل لنا ايه يا شباب هيفضل لنا Star Academy هيفضل لنا super stars هيفضل لنا ايه هيفضل لنا اللي كان بيننا وبين ربنا هيفضل لنا رصيدنا هيفضل لنا رصيد الحسنات هيفضل لنا الشحن اللي شحناه في الدنيا هو ده اللي فاضل لينا هو ده اللي هيبقى معانا انا ما كملتلكوش الاوصاف بتاعت سوره القمر يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش على ابصارهم يخرجون من الاجداث الضيقه الرهيبه تتمزق الاكفان ويطلعوا كانهم جراد منتشر الجراد بيطلع بالملايين من تحت التراب جناحته لسه ما نمتش فبيطلع ينط من تحت التراب ملايين مع بعض يقفز فوق بعضه وينطوا على بعضه ويتحشر بينه وبين بعضه ملايين مليارات طلعه يوم القيامه كله بيتدرى في بعضه وكله بيركب فوق بعضه وطبقات القبور فوق بعضه وكله بينفض القبور ويطلع منظر رهيب جراد منتشر مهطعين الى الداع الهطوع ان الواحد هنتبرق ويبص لقدام ورقبته تطلع لقدام ويطلع يجري ومش قادر يبص يمين ولا شمال من كتر المنظر المهيب اللي هو بيشوفه يقول الكافرون هذا يوم عسر عارفين الولاده المتعسره لما يكون الطفل مش عارف ينزل مفيش مفيش مجال ينزل الطريق مسدود المكان محاصر مفيش مكان تهرب الملائكه شاده الحصار حواليك وحواليك مفيش منفذ مفيش مهرب هذا يوم عسر نعمل ايه يا اخوانا هنعمل ايه عايزين رصيد قد ايه ننجو بيه من اليوم ده محتاجه رصيد قد ايه تنجي بيه من نومه 5000 سنه او 6000 سنه في القبر محتاج رصيد تنجو بيه قد ايه من وقفه 50000 سنه يوم القيامه محتاج رصيد تنجي بيه قد ايه من العبور على الصراط من على شفر جهنم انت محتاج رصيد قد ايه عشان تامن مستقبلك في القنطره محتاجه رصيد قد ايه عشان تعرضي على الله وتقف بين ايديه يا اخوانا يا اخوانا هيفوق امتى اللي طولت عمره قضاه في النوم وطولت عمره قضاها في الك... في الاكل والخلاء وال... وطولت عمره قضاها في اللعب والتلفزيون وال... هيفوق امتى هيفوق امتى اللي ما يعرفش منظر الشارع في الفجر لانه ما صلاش الفجر قبل كده يا جماعه هيفوق امتى اللي لسانه ملوث بالغيبه والنميمه وقلبه ملوث بالكبر والحسد هيفوق امتى هيفوق تحت التراب لما ملك الموت يجي لما الملكين في الحبس الانفرادي اللي تحت الارض يحاسبوه هيفوق امتى يا اخوان هيفوق لما ينام على فراش الاحتضار ويقعد يفتكر اصحابه اللي ماتوا قبله طب وانا هروح فين وهم راحوا فين ويقعد يفتكر هقابل ربنا بايه غيري هيقابله ب50 ختمه قران وخمس عمرات و2000 درس سمعهم وانا هقابله ب1000 شريط اغاني سمعته و500 كليب اتفرجت عليه و20000 سكاره دخنتهم ومخدرات وتدخين ونظر حرام 20000 نظره حرام هقابله بايه هقابل ربنا برصيد شكله ايه مش عايزين نندم بعد الموت مش عايزين نندم لما نقابل ربنا عايزين نستيقظ دلوقتي عايزين دلوقتي نقدر خطوره الموقف اللي احنا فيه خطوره الموقف الرهيب اللي احنا بنتعامل معاه يا اخوانا اللي احنا فيه ده دنيا راحت ولا جت دنيا راحت ولا افطرت ولا اغتنيت دنيا صحيت ولا مرضت دنيا اتجوزت ولا ما اتجوزتيش دنيا نجحت ولا صدت دنيا انما الدين علاقتنا بالله علاقتنا بالملك انت قاعده قدامي دلوقتي ربنا من فوق سبع سماوات بيحبك ولا ما يحبكيش راضي عنك ولا لا مصطفيك وهيعطيك وهيمدحك ولا لا هيغفر لك يوم القيامه ولا لا هيعمل ايه وذنوبك اللي عملتها النهارده ربنا تلقاها ازاي وحسناتك اللي عملتها تقبلها ولا لا موضوع كبير واللي مش هيدرك خطوره الموضوع احنا نعمل هنروح فين هنروح فين من ربنا ده نمله لو انا قاعد دلوقتي ونمله قرصتني ابسط حاجه اعمل ايه بس برجلي هقوم فاعصها في الارض قدرتك ايه قدام قدره ربنا لو وقفت قدام ربنا ربنا هيتعب لو عذبك في ايه سبحان الملك العظيم ملناش غير رحمته يا جماعه ملناش غير ان احنا نشحن رصيد على قد ما نقدر بعمرنا وبحياتنا ده ربنا بيقول فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان يعني ايه السماء بقت كلها معادن دايبه بتسيل على الارض فين يا رب الكون اللي كان رحماتك في الشمس والقمر والنجوم ما عادش فيه رحمه في الكون ما عادش فيه رحمه في السماء فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان يعني زي ولا يسأل حميم حميمة يعني لو حبيبي وقريبي وصاحبي وجوزي واخويا وابني وابويا وامي شافوني بتعذب يوم القيامه محدش هيبص لي محدش هيسال فيا محدش هيسال فيك فين رحمات اللي حطيتك في قلوبهم يا رب في الدنيا محدش في رحمات بشر ببشر قال له وبعد كده يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والاقدام الناصيه تتربط في الرجلين غير ان الايدين اتغلت في العنق ويتكور على وشه ويتسحب لنار جهنم يا رب الملائكه هي اللي هتعمل فينا كده ده الملائكه دي كانت بتنزل بالعطاءات والرزق لنا في الدنيا ما عادش في رحمه ملائكه بالبشر يا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن من الحميم للجحيم من الحميم لحياض الجحيم من الحميم لانهار الجحيم ايه ده ما بين الشوي والسلق ما عادش فيه رحمات ليه يا رب ده في سوره الرحمن السوره اللي اتكلمت عن رحمه ربنا السوره اللي قالت لك لو ما رحمتش نفسك ولو ما مشيتش في طريقه ولو ما شحنتش رصيد مقابل نعمه واستثمرت نعمه في طاعته مفيش حاجه هترحمك يوم القيامه لا الكون ولا البشر ولا الملائكه ولا اي مكان هتلاقي فيه رحمه من الله سبحانه وتعالى ليه لانك انت اللي ما رحمتش نفسك انت كان ربنا مال الدنيا رحمات ومدينا فرصه هنعمل ايه يا اخوانا هنعمل ايه في الطريق لربنا سبحانه وتعالى هنختار ايه هنختار الطريق ده ولا الطريق ده هنختار يا اخوانا لو رصيدنا لو ربنا ادانا لو, لو ربنا وفقنا وعملنا رصيد وشحنا رصيد انت عارف يعني ايه جنه انت عارف يعني ايه جنه لما تيجي يوم القيامه كده وتدخل الجنه كلوا واشربوا يعني ايه تخيل ان انا جبتك النهارده او جبتك النهارده اما انا عازمك حته عشوه النهارده بقى في الميريديان على كافيار بقى ما حصلش تدخل الميريديان كده تحط الكافيار ايه ده الطعميه بتاعت الميريديان حلوه قوي كده ليه بعد كده تاني يوم اما انا هغديك بقى في حته مكان في الهيلتون تعالى بقى عازمك على مشويات اليوم اللي بعدها ده انا مرتب لك حته سهره على الساحل الشمالي على البلاج وهنشوي خروف وه... وهتعيش اليوم اللي بعده تعالى بقى ما اغديك حته غدوه اغديك بقى في السياج بيراميدز بقى ولا فور سيزونز ولا حاجه هغديك بقى على مأكولات بحريه حاجه بقى ما حصلتش اليوم اللي بعده تعال ايه ده ايه ده ده, خل... ده الدنيا يا جماعه دي الدنيا دي الدنيا في ناس في الدنيا عايشه عايشه اكبر من كده امال الجنه بقى امال الجنه فيها نعيم قد ايه طب تعالى بقى ما افسحك النهارده طلعك تركيا هتشوف اللي عمرك ما شفته بكره هوديك على هاواي وجزر هاواي عقلك هيطير بعده هوديك على شواطئ فلوريدا انت شوف بقى انت مش هقول لك انت تشوف ايه بعده هفسحك بقى اخدك في جزيره كده حلوه كده في الخليج ولا حاجه وشوف هيحصل لك ايه بعده طلعك الساحل الشمالي وانزلك في الشعب المرجانيه و... ده دي فسح ده دي المزارات السياحيه في الدنيا اللي هي حته ذره رمل في الكون الواسع العظيم امال في الاخره امال يا جماعه الجنه اللي عرضها السماوات والارض فيها مزارات سياحيه شكلها ايه وفيها مناظر طبيعيه شكلها ايه وفيها مناظر مبهجه للنفس شكلها ايه وتخيل الحياه الاجتماعيه بقى النهارده انت معزوم فين رسول الله سيدنا محمد عازمك انت ومصعب ومعاذ وسلمان وعمار الله اكبر بكره بقى مترتب لك قاعده في اليخت الخصوصي بتاعك على نهر الكوثر قاعده كلاسيك جميله كده انت ومراتك مع بعض بقى محدش معاكم اليوم اللي بعده اه هنروح نزور صاحبنا اللي من ساعه ما خد مراته وطلع على جنات عدن القصر بتاعه هناك نسانا قاعد هناك مش عايز يرجع تعالى يا عم ما نجيبه تاني بعدها بعدها اه ده في عزومه مع سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وغلام الاخدود وجريج العابد و... ايه يا اخوانا ده ايه الحياه الاجتماعيه الرهيبه دي الجنه يا جماعه الجنه يا جماعه في ضيافه الملك في ضيافه الملك الجليل ده اللي بياخد تاشيره حج في ضيافه الملك في في ضيافه الملك في السعوديه بيدوا له ايه وبيركبوا عربيات ايه وبيخلوه يسكن في فنادق شكلها ايه امال اللي يدخل في ضيافه الملك في الجنه او يعيش في ضيافه الملك في الدنيا مش عايزين يتقال لنا عفوا لقد نفذ رصيدكم مش عايزين رصيدنا يخلص مش عايزين يتقال لنا عفوا لقد نسف رصيدكم حضرت رصيدك جهزت رصيدك جهزت رصيد لنومه القبر جهزت رصيد لوزن الاعمال على الميزان جهزت رصيد للعرض جهزت رصيد للصراط جهزت رصيد للقنطرة جهزت رصيد للخمسين ألف سنة في غربة القيامة وعرصات القيامة جهزت رصيد للارتقاء في الجنة رصيدنا ايه يا جماعة رصيدنا ايه الرصيد اللي احنا محضرينه انا عايز اكلمكم كلام كتير قوي صدري مليان كلام عايز اكلمكم عن القبر عايز اكلمكم عن النعيم اللي في القبر والعذاب اللي في القبر والرصيد اللي بيجيب نعيم القبر والرصيد اللي بيضيع الواحد في القبر والعياذ بالله عايز اكلمكم يا اخوانا عن يوم القيامه بالنسبه للمؤمنين ايه وبالنسبه لل... للي ما شحنوش رصيد ايه عايز اكلمكم عن الجنه والنار عايز اكلمكم عن النار لو انت هدومك ولعت هتقلعها لو جلدك ولع هتعمل ايه اللي بيصبغ صبغه في النار يطلع يقول ما ذقت نعيما قط يعني ايه صبغه صبغه لما التوب ده يتصبغ احمر مفيش فتله فيه ما شربتش الصبغه لما يا اخوانا ال... ال... ال... الجسم يتصبغ في النار مفيش ذره ما بتشربش النار يطلع الواحد جسمه كله ملتهب بالنار والعياذ بالله ده بصبغه لهم فيها شهيق وزفير شهيق ازاي لما الواحد بيشوف حاجه مرعبه يقوم يشهق ايه ده لما بيشوف صنف عذاب جديد صنف عذاب جاي عليه يشقى طب لما يتعذب بيه اه يصفر يصفر من شده الالم على جسمه يبقى ما بين عذاب جديد يشهق من الرعب بيه وما بين التألم والظفر من هذا العذاب وبعد كده يجي عذاب كتير يشهق يا ترى يا ترى كم مره في اليوم بيشهقوا يا ترى كم مره في اليوم بيصفروا يا ترى كم مره في اليوم بتبدل جلودهم جلود جديده ليذوقوا العذاب يا ترى كم مره في اليوم بيتسحبوا على وجوههم يا ترى كم مره في اليوم بيصب على رؤوسهم الحميم يا ترى كم مره في اليوم بيتضربوا بمقامع الحديد يا ترى كم مره في اليوم بياكلوا الاكله العامه بتاعت اهل الجنه غايه الحراره مع غايه المراره الزقوم يا ترى يا اخواننا اللي عايشين في عيش لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل يعني ايه يعني لو واحد ولعت عليه غابه يجري قدام 10 كيلو متر نار يجري ورا 10 كيلو متر نار بيجري في نار ده اللي بيجري في جهنم دي جهنم ساعتها كام كيلو مهما جري قدام نار يجري ورا نار يجري فوق نار يجري تحت نار هيجري فين وهيروح فين وهينالوا ايه وهيهرب من العذاب ده ازاي مفيش يا جماعه منجا برحمه الله الا الرصيد رصيدنا يا اخوانا رصيدنا اللي اخطر كلمه ممكن تتقال يوميها عفوا لقد نفذ رصيدكم اوعى الكلمه دي تتقلك اوعى اوعى تيجي يوم القيامه معاك شويه حسنات في ايدك كده ما يكفوش سنتين من خمسين الف سنه ولا عشر سنين ولا مئة سنه ولا الف سنه دول خمسين الف سنه عايزين رصيد قد ايه عايزين رصيد قد ايه اختي انا عايز افكرك تاني الراجل اللي قاعد في الاسانسير في الدور ال15 في وش الحيطه والامل الوحيد بتاعه في النجاه في اللحظه دي انتهى وما عادش معاه رصيد يندم قد ايه يتحسر قد ايه على كل محل محمول مر عليه ما شحنش فيه يتحسر قد ايه على كل مكالمه ملهاش لازمه عملها يتحسر قد ايه يتحسر قد ايه على ايه ولا على ايه ولا على ايه نار الحسرة في القلوب يوميها اشد من نار جهنم على الاجساد مش عايزين يجي يوم يتقال لنا عفوا لقد نفذ رصيدكم هتعملي ايه هتعمل ايه قررتوا ايه قررتوا ايه يا جماعه قررتوا ايه ايه القرار اللي هناخده النهارده قررتوا ان حياتنا تبقى مفرغه للرصيد انت تعرف انت ممكن تشحني في قد ايه انت ممكن الليله تشحني ملايين الحسنات في قيام الليله انت ممكن بركعتين توبه تشحن حسنات يضيعوا كل سيئات العمر اللي فات انت ممكن بسبحان الله 100 مره تشحن الف حسنه انت ممكن بسبحان الله وبحمده 100 مره تشحني حسنات تضيع ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر احنا ممكن يا اخوانا ابواب الشحن كتير هنشحن في ايه هنشحن في ايه هنشحن في تكبيره الاحرام هنشحن في ال 12 ركعه السنه الرواتب كل يوم هنشحن في ايه ولا في ايه ولا في ايه يا اخوانا مش عايزين الكلمه دي تقال لنا يوم القيامه عايزين نتقال يتقال لنا بشراكم اليوم في كل مرحله نعدي فيها درس الليله ملوش توصيات ملوش اصل مش معقوله واحد بيولع حريقه عشان يعمل فنجان قهوه عليه مش معقول درس الليله التوصيه بتاعته انقلاب انقلاب في حياتنا درس الليله التوصيه بتاعته ان حياتنا كلها تبقى مفرغه في كل ساعه منها لشحن الرصيد اللي يوصلنا لربنا سبحانه وتعالى اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة ترضيك يا رب يا رب ليس لنا إلاك لا بلاغ لنا إليك إلا بك لا زاد لنا إلا رحمتك يا رب يا رب أغثنا يا رب أجرنا من الفتن ومن شياطين الإنس والجان يا رب اشرح صدورنا للهدى اهدنا ويسر الهدى لنا استعملنا في كل ساعة من أعمارنا في طاعتك يا رب يا رب يا رب املأ حياتنا بطاعتك وابتغاء مرضاتك يا رب يا رب ارزقنا قيام الليل وارزقنا طاعتك ليلا ونهارا سرا وجهارا وافتح لنا أبواب طاعتك يا أرحم الراحمين يا رب يا رب يا رب ملناش غيرك يا رب ملناش غيرك لو سبتنا هنضيع يا رب يا رب لا امل لنا الا فيك فاغثنا يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا